ألقوه في الجب يا ظلمة القلب كذب على الذئب دمع من الأوهام دمع من الأوهام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام مفاجأة السنة دي قصة سيدنا يوسف والحقيقة أنا يعني حابب القصة جدا ومتعايش معاها جدا ويمكن قلت لكم قبل ما أحضرها كدروس آه، عديتها كمجلد وككتاب وبتتراجع دلوقتي إن شاء الله تكون بين إيديكم قريب لأني حسيت إن قد إيه في دروس وعبر وعظات ودرو- وحاجات يعني آه، فعلا أنا والله استفدت منها جدا وحسيت إن سورة يوسف دي منهج حياة يعني القرآن كله منهج حياة وسورة يوسف كمان منهج حياة عظيم جدا جدا نستطيع أن احنا لو ألقينا على آه، ه- هذه المعاني وهذه الحكم والدروس التي في سورة يوسف على أرض الواقع لكان لتغيرت حياة المسلمين وكانت أعظم حياة بفضل الله سبحانه وتعالى سورة يوسف ويوسف عليه السلام على وجه التحديد صورة جميلة جدا للمسلم الناجح في دينه ودنيته للمسلم الصابر الحليم اللي ما بينتقمش لنفسه ابدا اللي بيحب الخير للناس كلها اللي بي بيحاول بقدر الامكان يدخل السعاده على كل اللي حواليه الانسان يا جماعه مطالب بان هو يعيش سعيد اي نعم لكن لازم يسعد كل الناس اللي حواليه اللي هيحاول يعيش لنفسه بس هيعيش مبسوط ومرتاح الى حد ما لكن هيعيش صغير وهيموت صغير تعالوا مع الحلقه رقم 22 نشوف ايه اللي حصل ليوسف عليه السلام يوسف عليه السلام الملك بعت له قال له تعالى يعني انا عايزك وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي وفي الاخر خالص سيدنا يوسف قال له اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليهم خلاص يوسف عليه السلام رسميا وبصك ملكي أصبح الآن عزيز مصر آه، يعني عليه السلام وأصبح هو المتحكم في ال- الميرة والطعام وكل حاجة تخص المسائل الاقتصادية في مصر بل وفي الشرق الأوسط كله عليه السلام إيه اللي حصل يا جماعة؟ اللي حصل ان يوسف عليه السلام لما قال لهم ان هيحصل ان هيحصل آه، يعني الارض هتبقى خصبه جدا والنيل هيفيض والخيرات هتكتر وانتوا ازرعوا تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون خد بالك بقى السبع سنين الجمال دولت عدوا خلاص وبدأنا في أول السبع سنين العجاف سبع سنين القحط سبع سنين الناس مش لاقية تاكل فيها المجاعة حصلت في مصر لكن الحمد لله هم بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل سيدنا يوسف عليه السلام سبب لان هم يعرفوا ازاي ازاي ياخدوا آه، التحصينات اللازمه في هذه المجاعه وان هم ازاي يلاقوا الاكل والشرب وما- وما يكفي كمان للزراعه في العام ايه العام ال 15 اللي هو بعد السبع سنين السمان وبعد السبع سنين العجاف المجاعه ما كانتش في مصر بس دي سمعت في الشرق الاوسط كله الدنيا كلها بقت جدب وقحط ومفيش اكل ومفيش شرب وسيدنا يوسف لما ادى الخطه دي ادى الخطه دي داخل مصر لكن الخطه دي ما اتطبقتش بره مصر فبالتالي بقى المكان الوحيد اللي فيه اكل هو مين مصر وصلت المجاعه لحد ما وصلت لكذا بلد ومن ضمن البلاد وصلت لفلسطين لحد يعقوب عليه السلام واخوه يوسف آه، يعني اللي كانوا عايشين مع يعقوب عليه السلام ايه اللي حصل ربنا بيختصر لك السبع سنين السمان واول سنه على الاقل لان عقبال ما المجاعه تحصل في مصر عقبال ما تسمع في آه، الدول اللي حوالين مصر وبقى عقبال ما الناس تكتشف ان في مصر عاملين تحصينات وعاملين آه، كفايه انتاجيه وعندهم وعندهم مخزون من الطعام عقبال ما يقولوا لبعض قول على الاقل هيعدي ايه سنه صح كده الثمان سنين دول حبايبي ربنا بيختصرهم كلهم في جمله واحده وجاء اخوه يوسف شفت الاعجاز القراني يعني ايه كان ممكن مثلا المولى عز وجل يقول لك وحدث الجح الجدب والقحط مثلا في مصر وامتد الجدب والقحط الى ارض فلسطين والارض ليبيا والسودان وكذا وكذا والسعوديه و... ويقول لك كل دوت وبدا الناس يبحثوا عن الميره وعن الطعام وبدا يشوفوا كفايه انتاجيه في اي بلد تانية الى ان وصلوا في النهايه ان هم عرفوا بعد 8 سنين بعد سنة عفوا بعد سبع سنين ال- ال- السمان مع أول سنة مجاعة عرفوا بعد سنة كاملة إن في مخزون عالمي موجود في أرض مصر مش بقول لك مصر خزانة الأرض دي حقيقة مصر خزانة الأرض فالمهم وجاء إخوة يوسف إيه اللي حصل؟ جم لسيدنا يوسف عليه السلام خد بالك من حاجة هم خلاص في يقينهم واعتقادهم هم مش عارفين اللي عارفه سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب هو اللي أول الرؤية لسيدنا يوسف وعارف إن هو سيكون نبيا وبالتالي هو حي إنما هم على قناعة تامة من إن هو إما إن هو يكون خلاص مات واما ان يكون خلاص يعني يعني في اي حته بقى بعيده مش لاقي لا ياكل ولا يشرب وشغال آه، يعني خادم في اي مكان او عبد في اي مكان ده اعتقادهم هم فاهمين كده يعني لكن سبحان الله احفظ الله يحفظك لما يعقوب عليه السلام حفظ الله عز وجل وهو نبي كريم حفظه الله في ابنه يوسف عليه السلام وجاء اخوه يوسف فدخلوا عليه والفاء للتعقيب والسرعه ليه ليه جت الفاء هنا مش احنا قلنا الفاء دي ليها عمل عجيب جدا في ال- في السوره وفي القران كله يعني انت لو هتقرا هنا في السوره ايه ولما وتيجي ساعات تقرا ايه فلما ولما يبقى المساله ايه على مهله يعني فاهم ازاي ولما تيجي فلما يبقى المساله مستعجله جدا هنا فدخلوا ليه جايين جعانين جايين من ارض فلسطين مش لاقيين يا عيني الدنيا كلها بقت قحط وجدب وبقت مجاعه كبيره جدا ودول جايين على سفر من على بعد ايام مش عايز اقول شهور فاهم ازاي وعلى الجمال وتعبانين فاول ما جم فين يوسف قالوا له مين اللي ماسك وزير الماليه مين اللي ماسك وزير الاقتصاد مين عزيز مصر قالوا واحد اسمه يوسف واحد اسمه يوسف وطبعا مش متخيلين ده يكون اخوهم ده مستحيل يعني دي اخر حاجه تخطر على بالهم ده اخر حاجه فاكرينها ان رموه في البئر يعني فاهم ازاي وفي الاخر راحوا بايعينه بثمن بخس ايه دراهم معدوده للسياره اللي كانوا معديين فقالوا واحد اسمه يوسف فدخلوا عليه اسرعوا في الدخول عليه جريوا الحقنا هنموت المجاعه ومفيش اكل والكلام ده كله فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون هو عارفهم ليه السببين السبب الاولاني سيدنا يوسف كان عنده فراسه عجيبه جدا والذكاء لا يخطر على قلب بشر ده سبب لكن السبب الأكبر من كده إن سيدنا يوسف لما رموه في البئر هو كان صغير لكن هم كانوا كبار وانت عارف الصغير لما بيكبر شكله بيتغير انما الكبير لما يكبر شويه شكله ما بيتغيرش انت واخد بالك يعني تخيل انت لو شفت واحد عنده 30 سنه فشكله مش هيتغير كتير من 30 ل 40 انما لو واحد عنده سنتين وشفته عنده 16 سنه اكيد هيكون شكله اتغير لان هي دي مراحل تغير الشكل نفسه واضح المساله عامله ازاي فهو شايفهم وعارفهم من زمان وهم كبار وهم لما جولوا اي نعم كان حد كان عدى دي قد قد ايه يا جماعه كان عدى متخيلين قد ايه 40 سنه على اللحظه اللي بقول لكم عليها ديت كده كان عدى 40 سنه على اللحظه اللي رموه فيها في البئر من 40 سنه بالظبط 40 سنه بس هم لما رموه في البئر قول كان عندهم مثلا في حدود م- مثلا 20 30 20 25 30 سنه فشكلهم ما اتغيرش قوي كبروا في السن اه وممكن تكون ال- ال- اللحى ابيضت لكن الشكل هو الشكل وبعدين هم العشرة مع بعض اللي هم اخواته من ابوه فقط مش من امه بنيامين فين طيب بنيامين مع ابوه مع يعقوب عليه السلام ليه ما يقدرش يستغنى عنه لان ايه لان بنيامين ده كل ما سيدنا يعقوب يبص له يفتكر يوسف عليه السلام ويفتكر ايام يوسف وذكريات يوسف 40 سنه بيبكي لحد ما عميت عينين سيدنا يعقوب ونبي كريم وابن يوسف يتعمل فيه ده كله وده ابن وده الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليهم جميعا افضل الصلاه والتسليم فدخلوا عليه هو عارفهم وهم ما عرفوش العشرة كلهم شكلهم مميز جدا طبعا يعني وهم كانوا جمال جدا جدا برضه بس طبعا مش في جمال سيدنا يوسف يعني فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون السؤال بقى اللي عايز اساله لحضرتك واكيد حضرتك عايز تساله يعني هي مصر مش كان فيها مجاعه اه طبعا كان فيها مجاعه امال ليه سيدنا يوسف حب يساعد البلاد اللي حوالين مصر م- يعني طب حط نفسك انت مكانه انت وزير الاقتصاد في مصر وزير الماليه وحصل في مصر مجاعه وحصل في الدول اللي جنبينا برضه مجاعه واحنا عندنا مجاعه هتقول ايه معلش يا جماعه احنا بنعتذر احنا عندنا احنا كمان مجاعه ومعلش انا مش هصرف ولا هطلع اكل الا للشعب بتاعي وده حقي صح ولا لا لكن مش يوسف اللي يعمل كده عليه السلام يوسف عليه السلام زي ما احنا هناكل انتوا هتاكلوا وزي ما احنا هناكل هندي لكل الشعوب اللي حوالينا ومش هنسألهم إذا كنتوا انتوا مسلمين ولا مش مسلمين من حق أي بني آدم في الدنيا إنه ياكل ويعيش فإن كان مسلم فبنعطيه لأنه مسلم وإن كان مش مسلم فبنعطيه ونتألف قلبه لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا ويسلم ويبقى في موازين حسناتنا ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم شفت المعنى الجميل ده لا فوق ده كله ده في معنى تاني جميل برضه هو يوسف عليه السلام شغال ايه ده وزير ده, وز... ده عزيز مصر وزير الاقتصاد والماليه هو بنفسه اللي واقف يشرف على توزيع الاكل اه طب ليه ما قعدش في مكتبه انت واخد بالك من المعنى الجميل ده ليه ما قعدش في مكتبه وبرضه عنده ناس بيوزعوا وي- ويظبطوا الدنيا وهو من ان لاخر يعني يبقى يبقى ينزل يبص بصه لا سيدنا يوسف من كتر حرصه على ان كل واحد ياخد حقه ما ياخدش ازيد من حقه ولا اقل من حقه كان هو بنفسه واقف بيتابع التوزيع في اكتر من كده يا ريت كل مسؤول في الدنيا كلها مش في بلدنا بس ولا في اي بلد في كل الدنيا يا ريت يبقى قلبه حنين على الرعيه للدرجه دي يا ريت يبقى حاسس ان ال- ان المنصب دوت تكليف وليس تشريف يا ريت يبقى حاسس انها عبء كبير عليه وانه لازم يأدي الامانه لان هيتسأل يوم القيامه وربنا قال وقفوهم انهم مسؤولون وقال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم يوسف عليه السلام شوف ربنا بيقول ايه وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم لا يمكنون شوف الآية اللي بعدها بتقول ايه ولما جهزهم بجهازهم حط لهم بقى الميرة والأكل والقمح والشعير والحاجات بتاعتهم كلها وجهزها لهم خلاص على البعير بتاعتهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين يا نهار أبيض ده كده يوسف كشف نفسه عليه السلام صح كده؟ لا ما حصلش ازاي ما كشفش نفسه ده بيقول لهم ائتوني باخ لكم من ابيكم يعني كمان بيدوهم علامه ان الاخ دوت مش من الاب والام لا ده من ابوكم بس اللي هو مين بنيامين يبقى كده كشف لا لا لا اصل مش واخد بالك اصل في فواصل القران سايبها لك عشان انت تفكر وتتخيلها تحصل ايه اللي حصل اللي حصل ان هم دخلوا على يوسف عليه السلام عرف ان دول اخواته فعلا وتاكد ان هم اخواته فبدا يدردش معاهم خد بالك بقى ولذلك جت هنا بقى اللفظه اللي انا بقول لك عليها لو انت تفتكر انا قلت لك ولما وساعات تيجي ايه فلما قلنا لما تيجي ولما يبقى ايه يعني الموضوع على مهله كده ولما تيجي فلما يبقى الموضوع مستعجل جدا هنا قال لك ايه ولما جهزهم بجهازهم سيدنا يوسف تعمد ان ال ال الاكل والشرب والحاجات بتاعتهم تعد على يعني على مهلهم خالص وبالراحه ليه علشان محتاج يدردش معاهم وياخد ويدي معاهم ويعرف اخبارهم ده ما صدق شاف اخواته رغم انهم رموه في البير بس هو مسامحهم بس عايز ايه برضه قطع بقول لك ترنات الدون وصلت بقى فاصل ها. انا قلت اشتري سوبر كارت علشان اعرف اكلم ولاد عمي القرنطه في جميع انحاء العالم الدولي ما بينفعش الا من التليفون الثابت عشان كده سوبر كارت عمل دقيقه الدولي بجنيه وربع لكل البلاد العربيه طول ايام الاسبوع وكله من اول دقيقه ومعلش احنا بنتكلم سوبر قد ايه زيارتي لهذا المكان المبارك مستشفى سرطان الاطفال 57 3 57 اثرت في نفسي كتير جدا وسعدت بهذا الصرح العظيم اللي تم بفضل الله اولا ثم بفضل جهودكم وتبرعاتكم وقد ايه بعد ما الصرح الجميل ده تم قد ايه محتاجين انه يستمر ولكن ده محتاج دعمكم ومحتاج صدقاتكم وزكاه مالكم واكيد المسلمين عندهم خير كتير وما تخافش لو عندك مريض نفسك انه يتعالج ونفسك انه يخف يقول صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقه ولو خايف ان فلوسك تقل ما تخافش لان حبيبك صلى الله عليه وسلم وعدك والف ثلاث اقسم عليهن اول حاجه ما نقص مال عبد من صدقه فلوسك هتكون سبب في تفريج هموم المسلمين ومن نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه كربه من كرب يوم القيامه مستشفى سرطان الاطفال في انتظاركم وكل دوت سيكون لكم ذخرا عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اخوكم محمود المصري وقت رغم انهم رموه في البير بس هو مسامحهم بس عايز ايه برضه عايز عايز حاجتين عايز يدردش ويطمئن على ابوه وعلى اخوه بنيامين وعايز يطمئن هم عاملين ايه دلوقتي وقاعدين فين وبيعملوا ايه وفي نفس الوقت عايز يديهم درس ما ينساهوش العمر كله ايه اللي حصل هو قاعد يدردش معاهم يعني ال- ال- القران بيقول لك بقى انت اقعد بقى شغل عقلك وفكر الحوار دار ازاي الحوار دار ازاي يوسف عليه السلام اول ما عرف ان دول اخواته بدا يدردش معاهم آه انتوا منين؟ آه والله احنا من فلسطين من ارض كنعان. آه طيب آه ابوكم مين؟ آه ابونا يعقوب نبي الله عليه السلام. آه وانتوا آه انتوا اولاده؟ اه احنا اولاده. آه وانتوا كام؟ والله احنا احنا العشرة كده، مفيش حد تاني غيركم؟ لا احنا كنا 12. وبعدين واحد فينا يعني آه، تاه في ال- في ال- في البر كده في الصحراء وما نعرفش اذا كان اكله الذئب ولا حصل له ايه وواحد تاني آم، برضو آه، يعني اخونا من ام والاب يعني من ام من اب فقط واللي هو اسمه بنيامين وموجود عندنا هناك في ال- في البيت مع والده يعقوب لا لا لا اكيد بيضحكوا عليا إيه، ازاي لا اكيد انتوا آه، لا لا، اكيد انتوا بس عشرة فقط مفيش حد تاني لا والله العظيم احنا عشرة وفي واحد في ال- في البيت عند والدي آه، لا خلاص لو انتوا عايزين ت- تحسون ان انتوا صادقين هاتوه معاكم المره الجايه هو نفسه يشوف مين بنيامين اخوه اخوه من ابوه وامه وده كان شقيق روحه حبيبه فاهم ازاي فقال لهم لا لا انت بتكذبوا لا والله احنا صادقين طب خلاص لو صادقين هاتوه معاكم والا لو ما جبتهوش معاكم فلا كيد لكم عندي ولا تقربون لا لكم عندي اكل ولا شرب ولا تدخلوا بلادنا دي خالص ده كان ايه بعض اهل العلم تخيل التصور الجميل ده تصور تاني ان هم بيكلموه فهم بيكلموه فقال لهم هو انتوا كام قالوا له احنا عشرة بس معانا اخ في في فلسطين اللي هو ال 11 فلو سمحت بدل ما تدينا حمل 10 يعني 10 بعير فقط لا ادينا 11 ليه عشان نودي له هو قال لا إيه، انتوا اكيد 10 بس وعايزين تاخدوا حمل البعير ده زياده اقول لا والله في واحد زياده معانا ح- رقم 11 ده في البيت مع مع ابينا يعقوب طب خلاص لو انتوا صادقين هاتوه معاكم المره الجايه ولو ما جبتوهوش فلا كيد لكم عندي ولا تقربون هي جت كده عشان كده قال لهم ايه طالما في اخ ليكم من ابوكم فقط وليس من الام تمام كده قال ائتوني باخ لكم من ابيكم طالما ليكم اخ موجود يبقى هاتوه معاكم بقى المره الجايه شفت جت ازاي جت بالطريقه ديت كده قال ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم اللي هو بنيامين الا ترون اني اوفي الكيل انتوا مش ملاحظين ان انا بديكوا الكيل ما شاء الله مليان وعلى اخره وما ما بنقص منكم اي حاجه خالص وانا خير المنزلين ده انا اكتر واحد بكرم ضيوفي والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه بيقول من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم طيب لو ما جبناش بقى بنيامين فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون بس لو ما جبتوش بنيامين بقى اللي بتقولوا عليه ده لان انا بصراحه انا قلقان انا حاسس ان انتوا لا انتوا انتوا انتوا انتوا كنتوا جايين بلدنا ليه والله عشان الاكل والشرب لا انا حاسس ان انتوا جواسيس انت خدت بالك المساله عامله ازاي انا والله ما احناش جواسيس ولا حاجه ده جايين عشان في مجاعه عندنا في فلسطين طب خلاص لو انتم صادقين بجد يبقى تعالوا بقى المره الجايه وهاتوا معاكم اخوك اسمه ايه بني اه هاتوا بنيامين ده معاكم وهاتوه المره الجايه عشان ايه عشان اشوفه ولو جه هديكوا 11 آه، يعني 11 حمل على الب... على كل بعير تمام يعني كل بعير يبقى ليه حمل يبقى 11 حمل كده والا لو ما جبتوهوش بقى لا تد- لا تدخلوا مصر ولا تفكروا تاخدوا اكل من مصر ابدا قالوا سنراود عنه أباه مراودة تاني يا نهار أبيض وانتوا ما شبعتوش قالوا صن... هنعمل حيلة كده برضو تانية زي ما قدرنا ناخد يوسف في المرة الأولانية هنعمل حيلة برضو وناخد بنيامين عشان نجيبه لك عشان ما نتحرمش من الأكل قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون سيدنا يوسف الحقيقة بيني وبينك هو ما صدق إن هو يشوف إخواته أنت عارف بقى فراق قد إيه يا جماعة انتوا مست- يعني مستهترين بال- بالمده دي 40 سنه 40 سنه لا شاف ابوه ولا شاف اخواته وما صدق شافهم طب واحد يسال هو ايه اللي خلى سيدنا يوسف ز- اكيد حضراتكم كلكم والله اكيد كلكم بتسالوا السؤال ده طب ليه ما يقولهمش انا اخوكم وانتوا اخواتي واهلا وبالحضن و- وسامحتكم وخلاص ويلا بينا وتعالوا نروح ليعقوب عليه السلام ونجيبه او يعني ونخلص الموضوع الموضوع بكل بساطة يا جماعة إن يوسف عليه السلام برضه مش قادر ينسى اللي اتعمل فيه اللي اتعمل فيه ما كانش قليل ده اترمى في البئر في وسط الحيات والعقارب ثلاث أيام ولما خرج إخواته نفسهم جريوا وباعوه باعوه بيع بفلوس زاهدة بفلوس بسيطة وفضل عبد رقيق في بيت العزيز 28 سنة وبعد ده كله دخلوه السجن تسع سنين تسع سنين يا خبر ابيض ايه ده؟ ايه الظلم ده كله؟ وبعد كده بقى عزيز مصر فهو عايز ما يرجعش لابوه يروح يقول له يا ابي دول اخواتي اللي رموني في البير وعملوا فيا واذوني ودمروني ودخلوني خلوني اخش السجن وعملوا فيا و و. فهيبقى اول لقاء بين الاسره لقاء مرير جدا هيبقى اصعب لقاء يمكن يعقوب عليه السلام اتعمى بصره يمكن لما يسمع الكلام ده يمكن يموت فيها لان مش هيتخيل ان أخو- ان ولاده يعملوا كده في اخوهم خدت بالك المعنى ده فحب يوسف عليه السلام انه يجيب بنيامين بحيله ما بحيله معينه انه يجيب بنيامين وبعد ما يجيبه يدي اخواته درس ما ينساهوش العمر كله وبعدها مباشرة يصفي الحسابات اللي بينه وبين اخواته فيرجعوا لابوهم يعقوب عليه السلام ويكونوا خلاص اتصافوا ويرجعوا لابوهم بالاحضان واسرة واحدة وجميلة من غير ما يدخلوه في المشاكل وده درس كبير قوي لينا يا اخوانا لما يحصل خلاف بينك وبين اخوك اوعى تدخل ابوك وامك في الخلاف ده لان انت كده بتقطمهم نصين ولما يحصل خلاف بينك وبين اختك اوعي تدخلي امك وابوك ان انت كده بتقطميهم اسعد لحظه في حياه الاب والام ان يشوف ولاده بيحبوا بعض وخايفين على بعض واصعب لحظه في حياه الاب والام لما يلاقوا ولاده بيكرهوا بعض وبيعادوا بعض اصعب لحظه كانك ضربت خنجر في قلب الاب وفي قلب الام عرفت يوسف عليه السلام عايز يعمل ايه قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون طب يوسف عليه السلام عايز يضمن بقى ضمان شامل ضمان كامل ان هم هيرجعوا مره تانية ما هو مش هين عليه بقى ان هو يعني يروحوا وهو مش عارف هم في انهي حته بالظبط في يعني في ارض فلسطين فعايز يرجعوا تاني يعمل ايه فاحتال حيله كده جميله وكان ليها هدف تاني برضه غير الحيله يعني قمر الغلمان اللي شغالين عنده اللي كان بيحصل ايه يا جماعه هو كان بيجي الناس من البلاد التانيه ما كانوش بيجوا ياخدوا الاكل وبس لا كان سيدنا يوسف بيقول لهم هاتوا اي بضاعه عندكم حتى لو بضاعه كاسده ملهاش لازمه هاتوا لي بضاعه اي بضاعه من عندكم من بلادكم وانا اديلكم مكانها اكل ليه لسببين السبب الاولاني ان يوسف عليه السلام عايز ان الناس ما تتعلمش الشحاته وده هدف جميل جدا النبي عليه السلام كان يقول لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب إلى الجبل فيحتطب فيبيع ويشتري ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو إيه أو منعوه والحديث في البخاري ويقول ولو قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة شتلة فليغرسها إيه، خدت بالك فديننا بيحض على العمل يا جماعة ديننا دين بيحض على إيه على العمل وعلى الكسب الطيب فيوسف عليه السلام مش عايز يعود الناس على الشحات هات لي اي بضاعه هتجيبها وانا هقبلها وهديك مكانها اكل فدي ده, ده, ده هدف الهدف الثاني ان كان مصر لما حصل فيها السبع سنين الجدب ديت حصلت بطاله في مصر ما هم كانوا كلهم شغالين فين يا جماعه في الزراعه خدوا بالكم فلما انتهت الزراعه وخلاص وجت سنوات الجدب اصبح ما فيش عمل بقى في بطاله سيدنا يوسف عايز يشغل الشباب كلهم اللي, شغال اللي موجودين في مصر يعمل ايه قال هاتوا لي بضاعه للناس بقى الشعوب اللي حواليهم هاتوا لي بضاعه ونديكم اكل واحنا ناخد البضاعه ونبتدي ناسس مؤسسات خاصه بالبضائع ديت يعني مثلا على سبيل المثال نعمل مثلا ايه آه، مكان اداره خاصه للفرز لفرز البضائع ديت اداره خاصه باعاده التصنيع وإعادة التشغيل إدارة خاصة بال- بالدعاية والإعلان والتسويق إدارة خاصة بمراكز البيع وهكذا فشغل كل شباب مصر وما خلاش ولا واحد قاعد من غير شغل دي حاجة فيعمل ايه سيدنا يوسف؟ سيدنا يوسف اخواته لما جم من فلسطين جابوا بضاعة يا جماعة لما جابوا البضاعة ديت البضاعة دي خدها يوسف عليه السلام وادالهم مكانها ايه؟ اكل فراح موصي الغلمان بتوعه قالوا قال لهم لما يجوا ماشيين حط لهم البضاعة اللي جابوها مع الأكل اللي خدوه وخلوهم يمشوا بالحاجتين ليه؟ قال عشان أنا عارف إن دول أمناء دول إخواتي مهما كانوا برضه إخواتي وما يقبلوش على نفسهم لقمة حرام فلما يوصلوا فلسطين ويفتحوا المتاع بتاعهم فيلاقوا البضاعة بتاعتهم ما زالت موجودة هيقولوا يا نهار أبيض أكيد إحنا نسينا نديله البضاعة بتاعتنا ديت أو ال- أو التجارة اللي معانا ديت فلازم نرجع تاني عشان نرد له الحاجة ديت لحسن يظن إن إحنا سرقناه يبقى كده ضمن ان هم يرجعوا ده هدف الهدف الثاني ان سيدنا يوسف صعب عليه ان اخواته يجولوا بالبضاعه الرديئه ديت ويمشوا بالاكل وربما تكون البضاعه دي اخر حاجه يملكوها فحب يردها لهم الهدف الثالث ان سيدنا يوسف استحيا ان هو ياخد تمن للاكل اللي هيديه لابوه واخواته فحب يرد لهم الاكل وحب يرد لهم البضاعه في وقت واحد عرفت قد ايه سيدنا يوسف كان حنين على اسرته يا ترى اخويا وحبيبي عندك الحنيه ديت على اسرتك يا ترى عمرك فكرت في يوم من الايام تجيب كيلو فاكهه وتقعد تاكل امك وابوك فكرت مرة تجيب لقمة حلوة وتلم اخواتك على طبلية واحدة وتقعد تأكلهم ويحسوا ان اخوهم الكبير بيحبهم وخايف عليهم يا ترى فكرت مرة بعد ما ربنا وسع عليك انك تعمل مرتب لامك وابوك ومرتب لاخواتك وتجوز اخوك الصغير وتجهز اختك الكبيرة وربنا يكرمك ويجعلك سبب لدخول السعادة على اسرتك جميل قوي قوي ان الانسان يعيش لنفسه ولغيره ما يعيش لنفسه بس سبحان الله شفت قد ايه سيدنا يوسف كان بيتابع المصالح بتاعه الشعب والشعوب العربيه كلها بنفسه عمره في حياته ما قعد في مكتبه وقال خلاص اديني قاعد وخلاص هو الغلمان بتوعي بيأدوا الوظيفه وبيعملوا اللي عليهم وخلاص الحاجه الثانيه ان ترك المعاتبه من المروءه سيدنا يوسف عليه السلام ما عاتبش اخواته لحظه واحده يا جماعه ما قالهمش انتوا اللي عملتوا فيا وانتوا اللي سويتوا فيا وجايين النهارده عشان تاخدوا اكل ده انتوا في يوم من الايام كنتوا عايزين تموتوني رميتوني في البير وانتوا عارفين ان البير مل- مليان حيات وعقارب ولو طلعت حتى ونجوت من الحيات والعقارب هطلع فوق الاقي الذئاب مستنياني وانا طفل صغير عندي 12 سنه وفوق ده كله جردتوني من قميصي وقطعتوا القميص وبهدلتوني خدتوا القميص وقط- وشلتوه من على جسدي وبهدلتوني وسبتوني في عز البرد وعز التلج من غير قميص بقى بعد ده كله بعد ما اتبعت وبقيت عبد رقيق 28 سنة وبعد ما دخلت السجن تا- تسع سنين وبعد ما وصلت وبقيت عزيز مصر جايين النهاردة عشان تاخدوا مني الأكل خسارة فيكم مش يوسف اللي يعمل كده عليه السلام أبدا عمره ما يعمل كده أبدا ولا في مسلم في الدنيا يعرف ربنا كويس ويخاف ربنا وبيحب ربنا لا يمكن يعمل كده أبدا يوسف عليه السلام ما رضيش حتى يديهم الاكل مكان البضاعه بس لا اداهم الاكل والبضاعه اللي جم بيها ليه لانه بيحب ابوه بيحب اخواته ومهما عملوا فيه زي ما بيقول اهل مصر الدم ما يبقاش ميه الدم ما يبقاش ميه والضفر عمره ما يطلع من اللحم ولو طلع من اللحم الانسان بيتالم يا شباب يا اللي قطعتم الارحام يا شباب يا اللي اتخانقتوا مع اخواتكم عشان ميراث يا شباب يلي يعني قطعتوا ال- صلة الرحم بسبب دنيا وبسبب فلوس وبسبب منصب وبسبب أشياء زائلة لا تساوي عند الله جناح بعوضة درس كبير أهو من يوسف عليه السلام وهو بيعلمكم إزاي تكون الحنية بين الأهالي يا الله من سره أن ينسي الله له في أثره وأن يكثر له في ماله فليصل رحمه حد فيكم فكر في الحديث ده حد فيكم فكر ان ربنا هيوسع عليه ويطول في عمره ويبارك له في عمره بمجرد ان هو يصل ارحامه يا شباب ده النهارده يعني الناس مطلعه المثل اللي بيقول الاقارب عقارب ربنا يعافينا ويعافيكم من المثل دوت اخوك حبيبك عيلتك واهلك ولمتك وحياتك و- و- وعيشتك و- والمثل بيقول اهلك لا تهلك دور على اخواتك ودور على قرايبك ودور على حبايبك وبدل ما انتوا في نحار ومشاكل و... وقضايا عشان فلوس وميراث ودنيا والله الذي لا اله غيره الدنيا ما تساوي عند الله جناح بعوضه والدنيا كلها لو جمعتها وحطيتها تحت نعل اخوك ما كانت كافيه يوم انت تتخانق مع اخوك عشان حته ارض او عشان شقه او عشان عربيه او عشان دكانه تغور الدنيا وسامحني في اللفظ تغور الدنيا باللي فيها كل الدنيا فدا اخوك وفدا اختك وفدا ابوك وفدا امك ربنا يبارك فيك وعايزين اللم وعايزين الحنيه وعايزين الحب يرجع بيوتنا مره تانية فين الحب اللي كان في بيوتنا ومالي بيوتنا فين الاسره اللي كانت بتتلم على طبليه واحده والاب عمال ياكل ولاده والام تاكل بناتها والدنيا كلها حلوه والناس واخدين بعض في حضن بعض وكانت الدنيا جميله وحلوه اتوسعت الدنيا علينا واتضيقت النفوس علينا القلوب اتضيقت والدنيا اتوسعت الشقة بدل ما كانت 40 متر بقت فيلا دور ودورين وبقت عمارة 50 دور وفي النهاية قلوب ضاقت عن حب الإخوة قلوب ضاقت عن حب الأب والأم وسعوا قلوبكم يا شباب حبوا بعض من تاني يا أسرة يعني يا ناس حبوا بعض الدنيا ما تستاهلش والكل مروح يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه وأن إلى ربك المنتهى ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان هتقول له إيه لما تقف بين إيدين وتقول له قطعت أمي وأبويا عشان الفلوس قطعت إخواتي البنات وإخو- وإخواني الشباب عشان خاطر الدنيا وعشان خاطر فلوس بالله عليك ده عذر ليك تقف بيه بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى شفت قد إيه يوسف كان حنين على اهله شفت قد ايه كان خايف عليهم في النهايه هو كان عايز يروح ويقول ليعقوب عليه السلام انا ابنك انا يوسف ابنك حبيبك لكن عايز يوم ما يروح يبقى اول لقاء دوت اغلى لقاء ولكن ولذلك فعلا كان اول لقاء اغلى لقاء قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ, إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي فرحته لا تكاد توصف الكلمات تحس إنها ب- بتبتسم وهو بيتكلم الكلمات الجميلة ديت عشان تعرف قد إيه قدر اللمة والحب اللي بيكون بين الأسرة وقد إيه إن الدنيا ما تساويش اللمة الحلوة الجميلة ديت والحب والألفة اللي بيكون بين الأسرة وبين الرحم يعني ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا بالله عليكم كل واحد يراجع نفسه اللي مخاصم أخوه يتصل عليه بعد البرنامج ويصالحه ده احنا في أيام مفترجة وداخلين على عيد عيد على إخوانك وحبايبك عيد على أبوك وأمك اللي أنت مقاطعهم علشان خاطر الدنيا ربنا يحفظنا ويحفظكم ويجمعنا وإياكم على خير وما تنسوناش من دعواتكم قد ايه والله بحبكم في الله وبتمنى ربنا يجمعنا بيكم في الفردوس الاعلى يعني جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع ودايما الاوقات الجميله معاكم بتمر بسرعه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
ألقوه في الجب يا ظلمة القلب